السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في مصر الحبيبة وفي كل الدول العربية أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا أولاد ما شاء الله الناس المطبقة الحملات اللغة العربية طبعا اعذروني الحمد لله صوتي يعني في التهابات في الحنجرة كده فمعلش الحمد لله رب العالمين ربنا يحفظكم ويبارك فيكم والله الطبيب نصحني بالراحة لكن ما أقدرش أغيب عنكم أنتوا بالذات ربنا يحفظكم ويبارك في عمركم بقول يا شباب احنا معانا بفضل الله ونعمته طلابنا طلاب قناة الرحمة اللي بيطمنونا دايما على حملات اللغة العربية كنا عاملين حملة النسور في التفوق وازاي حضرتك تبقى نسر ما تبقاش أرنب زي ما قلنا استغلينا النص في طي- في ثالثة ثانوي وعملنا حملة النظافة احنا لا ننظف بلدنا وكل ده شغال يعني احنا مش بنعمل حملة منقطعة الكل يعمل بشكل متوازي بفضل الله ونعمته وطبعا اخذنا حملتين ورا بعض او اسبوعين وحلقتين تصدق ترزق والناس ما شاء الله لا قوه الا بالله طبقت الكلام ده بشكل جيد جدا وبشرونا بالخير الكثير طبعا لوحه الشرف وسؤال الحلقه الماضيه سؤال الحلقه كان بيقول ايه هيظهر قدامك فرق بين اللام فيما ياتي واعرب ما بعدها اجتهد يا بني لتنجح اللام دي لام التعليل وتنجح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ما كنت لتهمل والامتحان قريب لتهمل لام دي لام الجحود وده فعل مضارع منصوب برضه وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لتحافظن على قيمك اللام دي لام الأمر والمضارع مبني على الفتح في محل جزم والله لأتصدقن اللام دي لام القسم ملهاش أي تأثير إعرابي فهقول أتصدقن فعل, مض... فعل مضارع مبني على الفتح والله إن الصدقة لعظيمة قلنا اللام دي لام الابتداء أو اللام التي تأتي بعد إن للتوكيد وعظيمة خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة طبعا معانا الفائقون ما شاء الله لا قوه الا بالله الناس الممتازه المتفوقه وزي ما اتفقنا احنا ما بنحرمش حد من اللي بيجاوب معانا اجابات صحيحه ان احنا نطلع اسمه على الشاشه او نقول اسمه على الحلقه بتاعتنا ان شاء الله لوحه الشرف معانا حضرتك هند ياسر محمد راشد من البحيره تانية اعدادي وانا كنت حريص على ان انا اكتب السنه الدراسيه عشان نقول لطلاب الثانويه العامه اللي بداوا ياثروا يعني الش- الناس ما شاء الله السؤال جميل وسهل طلاب الثانويه العامه في ناس انا حافظ اساميهم كانت بتراسلنا بدات تقل مراسلاتهم تانية اعدادي تراسل وتبعت اجابه سؤال الحلقه صحيحه ما شاء الله لا قوه الا بالله واللي بعدها مباشره ما شاء الله تالتة اعدادي مي احمد وأسماء عبد الله الطحان من البحيرة وإسلام سيد عبد السلام من السويس أحمد سمير عباس من طنطا الغربية ومعانا برضو إسراء السيد من الإسكندرية محمد شعبان محمد من حلوان الشيماء عباس محمد من أسوان محمد رمضان نظير من أسيوط خالد فؤاد من الشرقية معانا بعض الأسماء برضو هنا معانا بفضل الله محمد عاطف أحمد البيلي دكرنس دقهلية إسراء يوسف أحمد محافظة 6 أكتوبر صابرين حسين من أسيوط كمال أشرف عبد الباسط ما قالش منين آيات عبد العال المنيا أسماء غانم ومي أشرف من القليوبية ومحمد عزمي عايش من القليوبية ومعانا مها الشحات من 6 أكتوبر ونسمة جمال من الجيزة عجبتني كلمة محمد عزمي اللي من القليوبية ربنا يحفظه ويبارك فيه بيقول أنا أصبحت نسر في النحو ما شاء الله هو ده المطلوب وهم دول نسور مصر ونسور قناة الرحمة طبعا بقول على إيدك لا على إيد أساتذتك كلهم ربنا يحفظهم وذلك بفضل الله أولا ثم قناة الرحمة هو اللي قال كده والله ربنا يحفظه واحد تاني بالنسبة لموضوع تصدق ترزق أرسل رسالة جميلة جداً طبعا بيقول والله اخويا وده موقف النبي صلى الله عليه وسلم اقسم ما نقص مال عبد من صدقه وانفق انفق عليك حديث قدسي الى غير ذلك مما تحفظون لكن هو بيقول ما شاء الله اخوه في رمضان وكان قبيل الافطار وهو وزوجته فكان ماشي كده في البلاد ويعدي على صناديق فيخرج ما بين العشرين والخمسين والكلام ده حتى أخرج مبلغ ما يقرب من 500 جنيه ما شاء الله وطبعا اقترب من محطة السيارات وعايز يركب يضع يده في جيبه فوجد الآن المال نفد خلاص صرف الفلوس كلها لله فطبعا وقف في حيرة وقال لزوجته الخبر سبحان الله العظيم فقال إذ بواحد ينادي عليه تعالى أوصلك ووصله لحد باب الدار ما شاء الله فده طبعا ربنا يخلف عليه ده مشهد واحد من المشاهد وبرضه طبعا هو قال ما تقولش الاسم ما نقولش الاسم لكن نقول الحدث نفسه والاخت اللي قالت انا تصدقت عني وعن ابي رحمه الله وقالت برضه انا قلت لزميلاتي في المعهد الازهري معانا في احدى قرى اسيوط ولموا 100 جنيه من الطالبات بس طبعا مبلغ 100 جنيه من مصروف الطالبات ده شيء جيد ما شاء الله فربنا يبارك في الجميع الناس اللي بيطبقوا معانا كل حملات قناه الرحمه سواء في برنامج اللغه العربيه او في بقيه البرامج فالكل يسعى إلى رفعة مصر خاصة والأمة عامة ربنا يحفظكم مع المراجعة العامة نبدأ مع بعضينا إن شاء الله وهنراجع مع بعضينا قطعة نحو زي ما تعودنا ونبدأ من خلالها الأسئلة ونقول لأن قطعة النحو بنشمل فيها كل المناهج الدراسية سواء اللي موجود بقى طلبة تاني إعداد اللي بيتابعونا هتلاقي حتة تخصك أنت موجودة في الأسئلة بتاعتنا بفضل الله ونعمته يبدأ الفقرة تظهر يا أستاذ صارق قدامنا بيقول لي إن الحياة تتشكل على أرض مصر أملا في أن يتحقق لها ما تدخره الأرض تت... الأرض فالأرض ما تدخره فالأرض تتسع والصحراء تزهر وت... وتثمر والطبيعة تجود ولم يبق من شيء إلا أن يصحو الضمير صحوة تأخذ بالحق وتعطي العرق ودي حقيقة والله واحنا قلنا بنجيب القطع اللي تلائم الواقع ليظهر وجه مصر ولا بد أن يقدم الشعب لله أولا ثم للوطن الكثير طبعا يا جماعة دي الفقه اللي هنتناولها مع بعض بفضل الله ونبدأ مع السؤال الأول وهو سؤال أعرب ما تحته خط وعندنا كلمة الضمير عندنا كلمة الضمير ولم يبقى من شيء إلا أن يصحو الضمير وإحنا اتفقنا أن أنا بشوف الأول لما باجي أعرب بشوف سياق الجملة اللي موجود معايا هل أنا هل أنا أعمل في سياق الجملة الإسمية أم في سياق الجملة الفعلية وأختنا سمر من حلوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة لحملة تصدق ترزق الأول طبقناها يا سمر آه الحمد لله بارك الله فيكي يلا نعرب يا سمر ها يصحو الضمير
آه، فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة وطي التلفزيون وكلميني من التليفون فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة طيب وكلمة الكثير يا سمر
آه، طبق به مرفوض علامة النصب الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب وعلامة نصبه مفعول به لإيه
آه، يقدم مفعول به للفعل يقدم بارك الله فيك إجابة صحيحة وممتازة يبقى هي لما قالت في الأولى يصحو أو يصحو الضمير فهقول الضمير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة مين لا يصحو الضمير أنت بتسأل مين عشان تجيب الفاعل وتسأل عمل إيه عشان تبدأ تجيب المفعول به ولا بد أن يقدم ل- الشعب لله ثم للوطن الكثير طيب احنا عندنا أختنا أسماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا صلاح؟
الله يحفظك ويبارك فيك طبعا آه،
معانا معرفتين مختلفتين الأول نتذكر أنواع المعارف كده يا أسماء
آه، معرب بالألف واللام، معرف بالألف واللام معرب بالإضافة، معرف بالإضافة علم، علم آه، اسم إشارة، اسم إشارة آه، اسم إشارة، اسم تقريبا اسم موصول معاهم، اسم موصول فاضل واحدة بالنسبة لكم في منهجكم والضمائر الضمائر اه، تمام عايزين نطلع بقى معرفتين مختلفتين حاضر ماشي. الحياة معرفة بالألف واللام، الحياة معرفة بالألف واللام
آه، لحظة واحدة، آه، مصر معرفة بالإضافة
مصر مش محتاجة إضافة أصلا مع علم علم برضو مصر علم في تاني اه لحظة واحدة ماشي
لا مفيش تاني مش في ضمير
ضمير
يتحقق لها
نعم يتحقق لها مش الهادي ضمير
يتحقق اه يبقى دي ماشي ضمير
ايوه ومش عند وفي واحدة تانية بس أنا طالبينها في الطلبات فمش هحرقها بقى وأقول عليها. طيب ربنا يحفظك جزاك الله خيرا. ربنا يكرمك يا أسماء. معانا الأخت رباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا رباب. بيقول لي دلوقتي عايز فعلين أحدهما منصوب والآخر مجذوب. سؤال لما يقول لي كده عشان إخواتك بتوع إعدادي بس يبقوا برضه يتابعوا معاكي. ولما يقول لي فعلين واحد وما حددش أنهي نوع فعل يبقى الفعل ده فعل إيه؟
مضارع مضارع لأن الماضي والأمر آه، دائما مبنيان دائما مبنيه ما شاء الله طب عايزين فعلين بقى واحد منصوب وواحد مجزوم مع بيان السبب والعلامه في يتحقق منصوب بأن آه، وعلامة يتحقق النصب فتحة منصوب الظاهرة بأن.
آه، في يبقى مجزوم بلم وعلامة الجزم حذف حرف العلة طب انت وديتيه وانت بتقريه لا تقولي فتحه لم يبقى فتحه بس اه تمام يبقى اقول الاولى او الفعل الاول هو يتحقق فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره لس- لسبق بايه بان اه والثانيه يبقى هقول فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه
حذف حرف العلة اه لسبق بايه لم لم.
أداة شرط آه.
تج... آسف أداة جزم تجزم كم فعل؟
آه، فعل واحد فعل واحد أمال اللي بيجزموا فعلين اسمهم أدوات الإيه؟
آه، أدوات الشرط أدوات الشرط ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب جزاك الله خيرا يا رباب معانا مصطفى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا مصطفى بيقول لي يا حبيبي أنا عايز مفعول لأجله أملا طبعا طب أنا عايزك تقول لي بقى أنا بعرفه منين؟
آه، عشان نراجع لماذا؟
عليه برضه إج- إجابة سؤال لماذا؟
إجابة سؤال لماذا أو بالعامية ليه؟
نعم صح؟ وبيكون مصدر بيكون إيه؟
مصدر هو مصدر وغالبا نكرة ويجيب على السؤال لماذا أو ليه يبقى إن الحياة تتشكل على أرض مصر ليه أو أملاً لماذا يعني.
هتقول لي أملا قلت لي أملا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصب الفتح طب لو أنا حبيت أخليها مفعول مطلق تقولي
أخلي أملا مفعول مطلق آه في نفس الجملة كده بس أنت هتزود حاجة هو الأمل مصدر
أحط
هتحط إيه؟
يتشكل أمل على أرض مصر إيه؟
هحط كلمة هحط فعل اللي هو الأمل أو يأمل يأمل صح كده ها هقول يأمل الناس أن تتشكل الحياة على أرض مصر أملا أن أملا يتحقق صح إجابة صحيحة ما شاء الله ما هو مصدر من نفس مادة عامله سواء عامله ده كان الفعل أو عامله ده كان اسم الفاعل أو اسم مفعول أو إلى غير ذلك مما يعمل عمل الفعل محمد معانا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا محمد حضرتك يا أستاذ أحمد ربنا يحفظك الحمد لله رب العالمين محمد ولا أحمد محمد محمد اتفضل خبرا جملة وبين نوع الجملة تتشكل تتشكل هو بيقول لي خبرا جمله وما حددش خبرا لمبتدا ولا خبرا لناسخ لناسخ.
ولا خبرا لايه ما حددش خالص صح ولا لا أه هو ما حددش يبقى ده خبرا لايه خبر ل- لناسخ.
لحرف ناسخ طب ما تيجي نقلبها على بعضها بقى يا محمد هنقول ايه تتشكل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة تمام لانه والفاعل.
لم يسبق والفاعل ضمير مستتر تقديره هي
والفاعل ده من مستند التقدير وهي عود على الحياه والجملة ال- الفعلية من الفعل والفاعل في محل آه، رفع اسم إن في محل رفع أهو خبر خبر إن خبر ان إيه؟
حياك الله ربنا يحفظك ويبارك فيك اجابه ممتازه يا محمد صحيح ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله الاخت فاطمه الزهراء السلام عليكم الاخت فاطمه السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضلي حضرتك بيقول لي ما الموصوله وعايزين نعربها
إيه لو سمحت تاني احنا عايزين صوت بس يرتفع شويه
آه، لو سمحت قول لي السؤال تاني عايزين ما الموصولة الفقرة قدام حضرتك على التلفزيون اهي ما الموصولة واعرابها اللي هو يتحقق لها ما يتحقق لها ما صح ما شاء يبقى ما الله الموصولة اسم آه، تبقى ما موصولة بمعنى الذي في محل رفع انا الصوت مش وا- فاعل.
مش واضح والله ما موصولة في محل رفع فاعل هقول اسم موصول مبني لازم احدد انه مبني تمام واخواتك بقى سمر واباب بيحبوا يقولوا مبني على السكون وكل الناس شاطره عشان منتهي بمد يبقى اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل اجابه ممتازه هقول لحضرتك هل ينفع الاسم الموصول بغير جمله الصله طيب سمر سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سمر هل ينفع الاسم موصول بغير جملة الصلة؟
لا لابد من جملة صفة الموصول نعم احنا حتى علماء النحو بيقولوا الاسم الموصول وجملة الصلة في معاملة الاسم الواحد كأنهم حاجة واحدة ولذلك جملة الصلة لها محل من الإعراب؟
لا ليس لها حل من الإعراب ليس لها محل من الإعراب ليه؟ لأن هي مرتبطة بالاسم الموصول مش مرتبطة بالجملة نفسها. طب ممتاز. عايزين بقى نقول لحضرتك نسألك سؤال مصدرا ثلاثيا
ممكن مثلا
أملا صح؟ لأن ده مصدر ثلاثي.
في صحوة
ها ماشي طيب عايزين ممنوع من الصرف يا سمر عايزين ممنوع من الصرف ونعربه ممكن الصحراء
ممكن الصحراء اعربيه حضرتك مع بيان سبب منع الصرف آه، أنه اسم آه، ممكن يبقى في التأنيث الممدودة لانه منتهي بألف التأنيث الممدودة وهنا هتتعرب ايه
آه، مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع إجابة ممتازة جزاك الله خيرا معانا إسراء السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا إسراء نعم اختك قالت دلوقتي كلمة الصحراء على انها الف التأنيث الممدودة سبب منعها من الصرف صح ولا لا؟
نعم
قالت كلمة الصحراء دي الف التأنيث الممدودة اه وده سبب منعها من الايه؟
من صرف من الصرف صح ولا لا؟ انت في تانية ولا في تالتة؟
تالتة في تالتة جيد طب اسم حضرتك بقى إسراء نعم
احنا طبعا عارفين ان هيدخل تحت علم المؤنث في المنع من الصرف نعم هل ينفع ندخله تحت ألف التأنيث؟
في ايه؟
هل ينفع ندخله تحت ألف التأنيث الممدودة بالمرة؟
التأنيث؟
ألف التأنيث الممدودة اه ينفع؟
اهو هنا ألف ممدودة هي دي ألف تأنيث ممدودة؟ طب معلش نراجع معاك حتة تانية هي إيه هي أنواع همزات الممدود؟ مش إحنا عندنا أصلية ومنقلب عن أصل وزائدة للتأنيث نعم وزائدة للتأنيث اه صح كده؟ وهي دي الوحيدة اللي ممنوعة من الصرف اه الأصلية مش ممنوعة من الصرف
ايوه واسم حضرتك من المنقلب عن اصل اه ليه لان اسم حضرتك مصدر من الفعل اسرى
نعم صح ولا لا اه انت عارفه ان ان انت مصدر ولا لا ايوه انت حاجه كبيره ما شاء الله يبقى مصدر من الفعل ايه اسرى اسراء نعم جميل يبقى مش ممنوع من الصرف من ناحيه الف التانيث الممدوده قولي لي طب انا اعرفها منين قولي لي طيب لا مش عارفة أنا.
هقول لحضرتك احنا قلنا لها علامه طيبه قوي ممكن نروح على السبوره دي ونكتبها مع بعض تم- انت متابعاني طبعا نعم بص يا اسراء ممكن اجي اقول ايه كلمه زي كلمه صحراء نعم وكلمه زي كلمه حمراء وكلمه زي كلمه جرداء هما بيقولوا عليها الف تانيث الف تانيث يعني علامه تانيث يعني زياده يعني ممكن اشيلها ممكن اشيلها واطلع اصل الكلمه لو انا شلتها اطلع اصل الكلمه اللي بكشف عنه في المعجم هتلاقي كده اهو يبقى بعرف منين الف التانيث الممدوده لو انا قدرت اشيلها وطلعت اصل الكلمه
ايوه تمام نعم
خدت بالك حضرتك معايا ولا لا طيب نعم يبقى ده كده الف التانيث الممدوده جزاك الله خيرا طب معانا معانا استخراج تاني يا اسراء طيب رباب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهمت حضرتك موضوع الممدود يا رباب اه يبقى الف التانيث الممدوده بعرف انها ايه زائده يبقى ينفع اشيلها واحذفها واطلع اصل الكلمه آه.
طب يلا تعالى نشوف بقى الاستخراج اللي بعده بيقول لي طلع لي اسم ممدود وبين نوع الهمزه كده بانت
الصحراء الصحراء نوع الهمزه ايه آه، زائدة للتأنيث زائده للتانيث حرف جر زائد واعرب ما بعده حرف جر زائد واعرب ما بعده انت عندك في ولم يبقى منهجك من كم شيء.
حرف جر زائد ولم يبقى من شيء ما شاء الله انا عندي في منهجي كم حرف زائد يا يا رباب يا رباب اه عندك في المنهج كم حرف زائد
آه، حرفين اللي هو منه الباء والكاف والكاف اه يبقوا ثلاثة طيب احنا قلنا الباء ما تيجي نراجع عليهم كده بعد اذنك الباء الزائدة المواضع اللي عندكم في المنهج كم موضع اربعة اتنين فاعل واتنين خبر اه في فاعل كفى كفى وليس بالله ايه في فعل نهيب
وفي كفى بالله حسيبا
اه اقول في فاعل افعل التعجب بتوع تانية ثانوي خدوها اه وفي اللي خبر هي ليس اعظم بنبي الاسلام صلى الله عليه وسلم يبقى الباء دي زائده اه برضو في خبر ما وما ربك بظلام للعبيد وانما دي اللي بتعمل عمل ليس وفي خبر ليس وفي خبر ليس اليس الله بكاف عبده يبقى الباء دي كلها زائده طيب من قالوا ليها شرط ان تسبق بايه بنفي بنفي اه او استفهام تسبق بيه يا رباب بنفي او استفهام بقالي كتير ما ذاكرتيش النحو يا رباب اه كنت اسرع من كده ربنا يحفظك بقول تسبق بنف او استفهام يبقى ده شرطها انت جبت لم يبقى من شيء ربابة عملت ايه شافت حروف الجر اللي موجودة واللي ينفع يتحذف والمعنى يمشي من غيره لقيت من لكن انا ابقى عايز امشي بالقاعدة دي وامشي بالشرط شرط ايه هقول انها تسبق او سبقت بنفي لم يبقى تمام يا رباب جزاك الله خيرا معانا احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا أستاذ احمد أحمد الله يبارك فيك
اتفضل يا أستاذ.
احنا عايزين نعرب كلمة شيء يا احمد بقى
إيه؟
عايزين نعرب كلمة شيء
اللي هو في ال- لم يبقى من شيء لم يبقى من شيء الف- الفقرة قدامك أفعل.
حبيبي الفعل مرفوع على علامة رفعه وهي الضمة
الفقرة قدامك
أيوه يا أستاذ لم يبقى من شيء هتقول ايه شيء فعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة انهين
الضمة المقدرة ومنع من ظهورها اشتغل حركة حركة حرف الجر ازاي؟
يبقى هقول تاني فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر حرف ازاي؟
الجر الزائد وهي الكسرة جزاك الله خيرا يا احمد صح ناقص حرف جر ثالث اختنا رباب ما كملناهوش الكاف و-
معانا بقول لحضرتك الكاف بتاتي مع كلمة ايه يا احمد آه،
اكثر ما تاتي كلمة كمثله- الكاف كمثله. وليس كمثله شيء ليس كمثله شيء جزاك الله خيرا معانا مين السلام عليكم خالد السلام عليكم انقطع الاتصال عاود معانا خالد ان شاء الله مفعولا مطلقا وبين نوعه طبعا المفعول المطلق لسه قايلين بيكون مصدر من نفس مادة الفعل ولم يبق من شيء إلا أن يصحو الضمير صحوة يصحو الضمير صحوة فصحوة هي مصدر طيب وهنا لما قالت لنا الأخت سمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سمر هقول كلمة صحوة هل هي مصدر صريح ولا اسم مرة عشان في اخت اعتقد قالت ان دي مصدر صريح
اه هيبقى اسم مرة اسم مرة على وزن فعلة على وزن فعلة تمام وهي المفعول الايه المطلق.
مفعول مطلق من اي انواع المفعول المطلق
آه، مؤكد للفعل هو كم نوع للمفعول المطلق آه، مؤكد للفعل ومبين للنوع و
مبين للعدد طب شوفي دي ايه دي اسم ايه
اه هيبقى مبين للنوع لان بعديها نعت جملة فعلية
طيب يبقى كلمة صحوة دي اسم مرة صح
اه بس جاءت بعدها جملة فعلية أنا ممكن أخدها وده الأصوب على اعتبار اسم مرة والمرة يدل على العدد إن ده مبين للعدد أو زي ما أنت بتقولي أخدها على اعتبار النعت الآتيبة مبين للنوع ربنا يحفظك طيب لسه معانا سمر زياد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا زياد آم، احنا عايزين نعطي جملة اتحلت يا زياد دي نعت جملة ها آه، تق- تأخذ بالحق تأخذ بالحق طيب ايه الرابط اللي بيربط النعت الجملة بالمنعوت الرابط اللي بيربط آه، الضمير المستتر آه، هي ما شاء الله اسما لن نافيها الجنس وبين نوعه آه، بد هيبقى بد.
مفرد فهيبقى مبني على الفتح مفرد مبني على الفتح الفتح انواع اسم لن نافيها الجنس يا زياد آه، مفرد وشبيه بالمضاف ومضاف مفرد وشبيه بمضاف وم- ومضاف ايهما مبني وايهما منصوب المبني المفرد والمنصوب الشبيه بالمضاف والمضاف طيب بيبنى على ايه المفرد آه، على ما ينصب آه، ما ينصب به
طب بقول لحضرتك ايه يا زياد ما شاء الله ربنا يا ابني يحفظك ويبارك فيك ممتاز سؤال بقى حلو قوي نشط ذهنك فيه هسأل هو في ايه تاني في المنهج كله في كلمة شبيه بالمضاف
في كلمة شبيه بالمضاف ها في المنهج كله
معاك اخوك خالد يساعدك برضه
خلاص انا هجاوب وانت تقول لي انت رجع ايه عندنا في منهجنا تاني في كلمة شبيه بالمضاف من ضمن الانواع فكر يا زياد لا مش عارف صراحة
خالد ايه عندنا تاني خليك معانا يا زياد يا خالد اه ايوه بقول ايه اللي عندنا في المنهج وطي التلفزيون يا خالد وطي التلفزيون اه زحمه ايه اللي عندنا في المنهج في كلمة شبيه بالمضاف تاني من دروس النحو
المنادى المنادى إجابة صحيحة سمعت يا زياد اه يا مستر يبقى المنادى جزاك الله خيرا يا زياد ربنا يحفظك طيب نكمل مع خالد طب يا خالد بيقول لي يعطي جهده ويحاسب ضميره يرقى بمصر كلام موجه لنا كلنا اربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة وأعرب فعل الشرط يلا يا خالد من يعطي من يعط طيب انت انت من تقول يعط لي ايه جهده ماشي
جهده ماشي ويحاسب ضميره ماشي
يرقى آه، يرقى بمصر
يرقى بمصر وطبعا احنا المشكله ايه ان الطلبه اتعودت من الاساتذه لان الودان ما بقتش لغويه صحيحه فالطلبه اتعودت على يعطى هي طبعا مش كده احنا مفترض ننطقها يرقى بكثره زحمه ايه يرقى
لا يرقى لا انا بقول لحضرتك انا بتكلم يرقى يرقى ماشي جزاك الله خير ربنا يحفظك وجزاك مصر احنا بنقول الإجابة صحيحة وممتازة بس احنا بنتكلم على النطق اللغوي يا حبيبي يعني لما اقول ايه من يعطي انا كده قلت كسرة لكن هي يعطي مصر يعطي مصر ده كده مد تمام بس طبعا عشان الطلبة بقت الموضوع بالنسبة لها في لخبطة فكله بيقول يعطى يرقى والكلام ده والكلام ده طبعا لغويا غير صائب ربنا يحفظك يا خالد معانا سؤال تاني تقول طيب يقدم الشعب للوطن الكثير ابني لا انا كده غلطت فيها المفروض اقول ابني الفعل للمجهول يلا اتفضل يا خالد عايزين نبني الفعل ده المجهول
قدم
لا خلي بالك انت انت هتبني المضارع مش هتبني الماضي هقول يقدم تقدم الش... تقدم الكثير حبيبي انت دلوقتي ده انت شغال على الماضي انا عايزك أ- اشتغل على المضارع اللي قدامي ما غيرش زمن الفعل عشان اجيب مبني المجهول يقدم الكثير ايوه كده يقدم الكثير ل- آه، للوطن من الشعب مش شرط تقول من الشعب ما انا قلت من الشعب ماشي ما انا اقول ممكن اقول يقدم الكثير للوطن وخلاص ما احنا ماشي.
عندنا قاعده البناء المجهول تساوي الباسف فين في الانجليش صح ماشي.
ولا لا وانت في الباسف في الانجليزي اعتقد ان بطلوا يقولوا باي فلان في الاخر صح ولا ايه انت معايا معاك يا وزع اه يعني اعتقد ان انت تقول ايه هقول يقدم الكثير للوطن خلاص مش محتاج اقول ايه باي الشعب وزعت انفصل اه مش محتاجه خلاص ما احنا شلنا الفاعل وشكلنا الفعل نفسه ضمينا اوله وفتحنا ما قبل الاخر وبعدين جبنا نائب الفاعل هي كلمه ايه كلمه قتاله وسستار بعد اذنك كلمه ايه نائب الفاعل الصوت مش واضح شويه يا خالد
اسمع
طيب معانا اسماء السلام عليكم عليكم السلام معلش طولنا عليكي ايه طولنا عليكي معلش احنا قلنا يقدم الكثير للوطن او للوطن الكثير مفيش مشكله مش فارقه فين هنا نائب الفاعل يا اسماء الشعب
لا نائب الفاعل طب نجيب الجمله من اولها أما اسماء في سنه كام
تالتة اعدادي ما شاء الله ربنا يحفظك لا ده احنا نمشي بالراحه خالص عشانك بصي يا اسماء انت خدت المبني المجهول يا اسماء
نعم خدت المبني المجهول صح
من زمان من زمان يعني خدتيه ايوه احنا بنعمل ايه يا اسماء في الفعل المضارع الصحيح اللي زي ده بضم اوله واكسر ما قبل اخره اسف وافتح ما قبل اخره اكسر في الماضي بضم اوله وافتح ما قبل اخره فبنقول يقدم وتاني خطوه بنعملها ان احنا نشيل الفاعل خالص اللي هو كان في الجمله كلمه الشعب فشلنا الفاعل تالت خطوة روح زائل المفعول وحطه مكان الفاعل ويبقى نائب فاعل تمام انت سامعاني ولا سرحتي اه سامعاك طيب لما اقول لك تمام تقولي اه ربنا يحفظك يبقى اقول كده انا جبت المفعول وخليته نائب فاعل واخذ نفس احكام الفاعل بالضبط تعالي كده للجمله قدامك بيقول لي يقدم يبقى ينفع احط الشعب ولا لازم اشيله يبقى الكثير ايوه كده يبقى الكثير تتعرب ايه نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم ما شاء الله لا قوه الا بالله اسماء ممتازه ما شاء الله ربنا يحميك ويحفظك يا بنتي ربنا يبارك فيك طيب لا يمكن ان تتحقق السعاده بقراءه كتاب طبعا اختنا سمر ما شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طبعا السؤال ده جه انا جايب امتحانات ثانويه عامه بعض الاسئله العمليه منها يا سمر نعم احنا عايزين نحول المصدر المؤول الى مصدر صريح
يبقى لا يمكن تحقق السعادة بقراءة كتاب ما شاء الله لا قوه الا بالله انا ما عجبتنيش من بعض الطلاب بل والطالبات بنحل ده مع بعض فقالوا ايه لا يمكن تحقيق لان اعتبروا ان الفعل ده من حقق
اه طبعا اجابه خاطئه انا كنت مستني ما شاء الله ان حضرتك ما تقعيش فيها وممتازه فعلا واتيه فطبعا تحقيق غلط انما تحقق لان الفعل تحقق خماسي فمصدره تحقق يبقى اقول لا يمكن تحقق وتحقق تتعرب ايه يا سمر فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة فاعل مرفوع وعلامه الرفع الضمه الظاهره ما شاء الله جزاك الله خيرا يا سمر معانا الاخت اسماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برضو بتاع التالتة اعدادي
آه لا في ثالثة ثانوي ثالثة ثانوي ما شاء الله طيب قدامنا سؤال يا أسماء إن تتحدوا يكتب لكم الفوز ودي كلها من امتحانات عندكم يا أسماء وطلب التانية ثانوي فين مش عارف الأسئلة دي كلها عندهم إن تتحدوا يكتب لهم لكم الفوز هي الأول الفوز ده يتعرب إيه؟
نعم كلمة الفوز دي تتعرب إيه؟
آه، نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ممتازة عايزين بقى نعرب احنا عربناها نحط بقى فاء في جواب الشرط
آه، آه، آه، إن تتحدوا إن تتحدوا آه، فسوف يكتب لكم الفوز فسوف يكتب لكم الفوز إجابة صحيحة ما شاء الله لا قوة إلا بالله بحط سوف من عندنا ما شاء الله طبعا السؤال اللي بعده هو ده سؤال حلقتنا الرجال يدعون إلى السلام ويسعون إليه اجعل مبتدأ للمؤنث ودي قاعدة مهمة أعتقد قلناها قبل كده بس مهمة جدا الرجال يدعون إلى السلام ويسعون إليه ده سؤال جه عند حضرتك في امتحان سنة أعتقد 99 فالسؤال ده هو سؤال حلقتنا النهاردة هننقل على اللي بعده يا أستاذ طارق احنا طبعا نقول لك سؤال من بدري أهو معانا الأخت رباب السلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي يا رباب يطلع الفقرة السؤال السؤال اللي بعده سعادة البشرية اجعلها مخصوصا بالمدح في أسلوبين مختلفين
يبقى حبذا سعادة البشرية حبذا سعادة البشرية أو أسلوبين مختلفين يبقى جيب نعمة بقى نعمل نعمل عمل سعادة البشرية أو نعم العمل سعادة البشرية إجابة ممتازة في الحالة الأولى بتاعت حبذا هتتعرب إيه؟
يبقى سعادة مبتدأ مؤخر مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة مبتدأ والبشرية مؤخر مضاف إليه مجرور علامة الجر الكسرة الظاهرة جميل طيب في حالة نعمة في حالة نعمة يبقى سعادة إما أن تكون آه، مبتدأ مؤخر مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة أو.
أو خبر أو خبر لمبتدأ محذوف مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة إجابة ممتازة ما شاء الله لا قوة إلا بالله إجابة ممتازة طيب جزاك الله خيرا يا رباب ومعانا أسماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب اتفضلي يا اسماء بقول الصمود العربي شامخ الرايات الصمود العربي راياته شامخة ده مايو 2002 عايزين نوع الخبر في كل جملة من الجملتين أو في كل من الجملتين ها
طيب هو ده للصف الكام الاول ولا الثاني ولا الثالث ده لكل الصفوف أنت في سنة كام؟
الصف الاول الأول المبتدأ وأنواع الخبر خدتيها في ابتدائي ابتدائي اه ها دي ناحية إعرابية احنا هنسأل السؤال ماله يا أسماء جميل اتفضل ماشي الصمود العربي ماله شامخ الرايات شامخ يبقى هنا ردت كلمة واحدة مفرد يبقى الخبر مفرد الصمود العربي ماله في الجملة التانية جملة اه جملة ايه
را- ج- جملة اسمية صح وفيها ضمير يعود على المبتدأ الأول آه.
يبقى كده الخبر الأولاني خبر مفرد والخبر التاني خبر خبر جملة اسمية جملة اسمية إجابة ممتازة طيب عندك بقى في أولى ثانوي كلمة شامخ دي من أي المشتقات آه اسم فاعل اسم فاعل إجابة ممتازة ما شاء الله طيب لو حبينا بقى نعرب جزاك الله خيرا يا أسماء ربنا يحفظك الأخت هالة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته احنا عايزين بقى نعرب كلمة شامخ والرايات والجملة التانية نعربها كلها
لو سمحت يا أستاذ أحمد حضرتك أنا مش طالبة آه، اتفضلي بس حضرتك انا مدرسه كيمياء آه، تخصص كيمياء يعني بس آه، عايزه اقول حاجه بس لاخواننا الطلبه يعني اتفضلي
آه، انا بنصح بصراحه اخواننا الطلبه انا اولا اولا انا عاشقه للغه العربيه وبنصح اخواننا الطلبه بصراحه يعني انا عندي في الفصل آه، بقول للطالبات هاتوا لي الدرجه النهائيه في اللغه العربيه وما تجيبوهاش في الكيمياء ربنا يحفظك آه، فانا بنصح بس حضرتك معلش ليا ليا بس تعليق حضرتك دلوقتي آه، قلت الممنوع من الصرف اللي هي كلمه الصحراء نعم
آه، طب حضرتك الصحراء آه، شرط الممنوع من الصرف ان هو ما يكونش مقترن بالف ولام هي دلوقتي الف ولام جعلتها غير ممنوعه
ربنا يحفظ حضرتك
ايوه بصي يا ايوه يا أختي.
استاذ احمد بصي يا أختي الممنوع من الصرف انا مش سامعه الممنوع من الصرف يعني هو الاسم الممنوع من التنوين جميل فاهمه والله انا عارفه بس حضرتك عندنا كلمه مصر مصر هنا هي اللي ممنوعه من الصرف جاز فيها المنع والصرف مصر
مع أيوة.
حضرتك ماشي بس الصحراء في الجمله في الجمله نفسها مش ما هي ممنوعه من أصلا- الصرف طب حاضر لان فيها الف ولام طيب ربنا يبارك فيك حاضر حاضر اجيبك والله بص يا اختي لا ثواني بس نجيب الاخت يا اختي استنى يا مصطفى السلام عليكم هقول لحضرتك الاسم ممنوع من الصرف هو اسم ممنوع من التنوين ما شاء الله الاخت مدرسه كيمياء وتعشق اللغه العربيه لكن هي واضح ان درس الممنوع من الصرف كاملا مش واصل عند حضرتك لو لو واصل كاملا ما كنتش حضرتك قلتي الجمله دي احنا قلنا ك- اصلا الاسم اذا عرف بال اتلغى موضوع التنوين اصلا لكن حضرتك لو خدتي الممنوع من الصرف ابتداء من الدرس كله العلم وصيغه منتهى الجموع والصفه باسبابها ممنوع من الصرف لعله او لعلتين في الاخر واحنا بنعرب الاسم الممنوع من الصرف بنقول ايه بنقول الاسم ممنوع من الصرف في حاله الاعراب بنقول كده حضرتك وحضرتك ارجعي لامهات الكتب في النحو الاسم الممنوع من الصرف اذا لم يعرف ولم يضف ولم يصغر بالمرة ودي مش عند الطلبة فهو يجرب الفتحة أما إذا عرف أو أضيف ما قالوش بقى ده خرج من المنع من الصرف ما قالوش كده خالص والا يبقى الطالب اقول له ايه هقول له الصحراء هنا مش ممنوعه من الصرف شيل الف ولام تبقى ممنوعه من الصرف ما اصلا كده كده لو عرفنا الكلمه لو احنا عرفناها اصلا مش هتحط لها تنوين لو عرفت بال مش هتحط تنوين لو عرفت بالاضافه مش هتحط تنوين او اضيف بصفه عامه مما يحذف عند الاضافه التنوين واضح لحضرتك فاحنا بنقول كده الاسم ممنوع من الصرف عند اعرابه بنقول اذا عرف او اضيف او صغر فانه يجر بالكسره إذا لم يعرف ولم يضف ولم يصغر فإنه يجرب الفتحة ولم نخرج بقى قلنا إيه إذا لم يعرف ولم يضف ولم يصغر فقط يجرب الفتحة وسيبنا التانية جزاك الله خيرا على التعليق ده بس أرجو حضرتك تدرسي الدرس كاملا ربنا يحفظ حضرتك طيب معانا السلام عليكم مش عارف مين مصطفى اتفضل يا مصطفى السلام عليكم اتفضل يا مصطفى حاضر.
بقول حطمنا الصليبيين والمغول كليهما اجعل التوكيد في هذه الجملة مفعولا به ثم حطمنا اذكر كلا من الصليبيين والمغول حطمنا كلا من الصليبيين والمغول لا كلا هتبقى مفردة يا حبيبي كلا غلط احنا عايزينها هتشيل الضمير ترجع كلا
ها.
يبقى حطمنا كلا الصليبيين والمغول مش كلا من حطمنا كلا الصليبيين والمغول جزاك الله خيرا طبعا كلتا الفترتين ضروريتان للأمة اجعل كلتا للتوكيد وغير ما يلزم الفترتين كلتاهما ضرورتين للأمة يا راجل هتبقى الفترتين برضو يا راجل يا طيب الفترتان الفترتان ها كلتاهما تبقى ايه ضروريتان ضرورتين للأمة ضروريتان للأمة.
للأمة جزاك الله خيرا ربنا يحفظك معانا أحمد وآخر سؤال السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اتفضل يا أبو حميد في الثانوية العامة ثواني انا هنا يا استاذ في طيب حاضر.
الثانوية في الثانوية العامة فاز عشر عشر طلاب بالمراكز الأولى وكان فاز ايه التفوق فاز ايه
عشر يا راجل 10 عشرة ولا عشرة 10 عشرة عشرة عشرة عشرة أيوة معلش طب ما احنا عايزين نناقش ال- القاعده بقى عشان زمايلك اتفضل يا أستاذ طيب احنا دلوقتي العدد من ثلاثة لتسعة وخالف يخالف المحدود تذكيرا و بدأني جميل والعشرة لها حكم مختلف إذا أيوة.
كانت مفردة وإذا كانت مركبة إذا كانت مفردة تخالف وإذا كانت مركبة لا تخالف تمام يبقى كده العشرة هنا مفردة يبقى تخالف جميل يبقى أقول فاز عشرة طلاب عشرة عشان فاعل ماشي عشرة طلاب بالمراكز الأولى
وكان التفوق لثلاث من الطالبات لأن ثلاثة لتسعة إيه يخالف في كل أحوالها في كل سواء أحوال.
كانت مفردة أو ومجرور.
مركبة أو معطوفة جزاك الله خيرا يا أبو حميد إجابة ممتازة وصحيحة ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم طبعا يا شباب من فضل الله ونعمته علينا دي بعض التدريبات اللي احنا خدناها سويا جزاكم الله خيرا والاخت آه، مدرسه الكيمياء برضه جزاها الله خيرا ربنا يحفظها ويبارك فيها وما شاء الله ان يبقى في علم تاني ونهتم لابد ان نهتم بعلوم العربيه لان فيها اهتمام او لان فيها اهتماما بكتاب الله عز وجل. طيب معانا سؤال الحلقه وبعدين الحمله الجديده النهارده ان شاء الله. سؤال الحلقه الرجال يدعون الى السلام ويسعون إليه اجعل مبتدأ للمؤنث وغير ما يلزم ده زي ما قلت لحضرتك جاء في مايو 1999 الرجال يدعون إلى السلام ويسعون إليه اجعل مبتدأ للمؤنث وغير ما يلزم طبعا حضرتك بتتواصل معانا عبر الرسائل القصيرة من خلال القناة وعبر البريد الإلكتروني اللي قدام حضرتك ده على الشاشة طيب حضرتك حملة الأسبوع ده وهي حملة العمر احنا هنمشي كل الحملات وأرجو لو أنا نسيت واحدة قول لي النسور في المذاكرة في جميع المواد الدراسية تصدق ترزق وقلنا الصدقة بالعلم بالمال بأي شيء وحملة النظافة هننظف مدينتنا شارعنا وأنا رأيت مشهد جميل جدا قبل أن آتي إليكم في برنامج السهم في الإعادة ما شاء الله لا قوة إلا بالله سهم على الطريق الشباب بتوع مركز الواسطة في بني سويف ما شاء الله أو الواسطي أيا كان ما شاء الله لا قوه الا بالله بنظام المرور بنظافه الشوارع شيء رائع جدا جدا جدا هذه الثوره البيضاء ما شاء الله فاحنا محتاجين بقى نعمم الكلام ده فاحنا الحمله بتاعت النهارده بقى اه البر بر الوالدين دي بقى حمله العمر ليه لان حضرتك انت بتنظف شويه وغيرك هينظف كمان شويه لكن وتتفوق في الدراسة وبعدين تبقى مسؤول في المجتمع تتفوق في مسؤوليتك فبتتنوع لكن البر لا ينقطع سواء الوالدان موجودان أو توفاهما الله الموضوع البر قائم بر الوالدين بر الوالد هي دي حملتنا الأساسية حضرتك لحد النهاردة لسه ما بتقبلش إيد أمك وإيد أبوك لا مش حلو قول يا استاذ بيرفضوا هقول لك بيرفضوا عشان خاطر حضرتك ما بتعملهاش بشكل مستمر بيرفضوا عشان انت بتعملها لما يبقى ليك طلب لكن لو انت داومت عليها واعلم من الطلاب من يداوم بل بل من الكبار اعلم من الكبار من يداوم عليها خلي بالك تقبيل يد الأم بل والأقدام والله إن استطعت وإن أردت ولا توفيهما ولن توفيهما حقهما مش ممكن فالوالدان مش عايزين بقى الناس بقى الطيبة كده احنا عارفين ان طبعا الآباء ما شاء الله بيبقى الأب الشخصية والقوة والكلام ده والأم بقى الركن الحنين فالشاب بيجي على أمه والناحية دي لا طبعا البر الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأمة ثلاث مرات أمك أمك أمك أبوك فالأم ثلاث مرات قالوا الحمل والرضاعة والف... و... والولادة دي ثلاث مرات اهي والأب الإنفاق فثلاثة أم وواحدة أب الأب له منزلته لكن الأم رقم واحد فأرجو من شبابنا حملة البر وطمني على دي بالذات أنا بدأت ال- والحمد لله وأنا بقول بقى لأمهاتنا وأبائنا وإخواننا اسمحوا للأبناء بتقبيل الأيدي ما تقولوش لا عودوهم على البر لأنه لو أخفض الرأس للتقبيل لن يرفع اليد ولا الرأس اسمحوا لهم ما فيهاش مشكلة خالص ما فيهاش أي مشكلة ولا فيها كبر ولا الكلام ده ان الولد يقبل او الاب يسمح لابني ان يقبل يده ما فيهاش مشكله فاسمحوا لهم والابناء انا عايز الناس دلوقتي حالا حالا اهو قوم دلوقتي حالا قوم وانت بص عليا كده قوم قابل ايد امك لو موجوده جنب منك قوم قابل ايد ابوك دلوقتي حالا طب ابويا مش موجود اما يجي يا سيدي طب آه، ان كنت مثلي توفاهما الله فعليك بالدعاء اه وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا الدعاء لهما خلي بالك اذا مات ابن ادم حديث مشهور انقطع عمله الا من ثلاث صدقات جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او ولد صالح يدعو له تكتب من الصالحين ان دعوت لوالديك تكتب احياء واموات فلو انت دعوت لهما صرت صالحا يبقى حملة البر لا تنقطع وتصدق ترزق تنفع على الوالدين بقى ال- المتوفيين بقى تنفع ما شاء الله تصدق عليهم صدقة جارية مسجد بيبنى غير ذلك فأرجو من الشباب حملة البر خفض الصوت حاضر وهم أو وهما يريان بقلبيهما ما لا تراه أنت بعينك وأقسم على ذلك الأب والأم بيشوفوا بالقلب اللي أنت مش شايفه بالعين بخبرة الحياة بل وبالحب ولن تجد أحد يحبك مثل والداك أبدا أو مثل والديك أبدا لا يمكن لا يمكن تجد حد بيحبك زيهم فأرجو من حضرتك ومن حضرتك إن إحنا إن شاء الله كل الشباب كل اللي بيشاهدونا واللي بيشاهدنا على في العالم العربي كله الموضوع مش خاص بالطلبة موضوع البر ده خاص بالجميع بنفسي أبدأ وبكم كله يا جماعة الكل يبر والديه ومن اليوم اللي قام قبل ايده جزاك الله خيرا اللي اللي قام دلوقتي حالا وطبق الكلام وقال لي انا مكسوف مكسوف ايه ده اسمه كبر مش كسوف واخفض لهما جناح الذل من الرحمة خلي بالك جناح الله عبر عنها جناح الذل لابد أن تخفض نفسك لوالديك مهمة جدا جدا جدا يا جماعة واحنا بفضل الله انا عايز ناس تطمني بقى انا من اليوم صرت اقبل يدي والدي هقول كده على طول طب انت بتعملها اصلا حاول تزود حاجة تانية حاول تزود قابل الايد والرأس لا بأس والأم تسمح والأب يسمح جزاك الله خيرا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته